رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد قبل أن نبدأ درس اليوم إن شاء الله وهو درسنا الثلاثون في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ندعو الله في بلاد درسنا أن يجعل ربنا جمعنا ماذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا ماذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فك الكرب عن المكروبين اللهم فك الكرب عن المكروبين اللهم فك الكرب عن المكروبين لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا صبرا ضيقا إلا شرحته ولا طالبا إلا نجحته ولا مهموما إلا كشفت غمه ولا مكروبا إلا أذهبت كربه ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم أغننا بالافتقار إليه ولا تفقرنا بالاستغناء عنه واغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم فك كرب المكروبين انصر إخواننا المجاهدين فك أسر المأسورين فرج كرب المسلمين اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ول أمورنا خيارنا لا تول أمورنا شرارنا اصلح يا رب أحوالنا بلغنا مما يرضيك آمالنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين غير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين اجعل خير أعمالنا خواتمها خير أيامنا يوم أن نلقاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد توقفنا يوم الاثنين الماضي عند وصف سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتواعدنا او وعدنا ان يكون حديثنا اليوم ان شاء الله لكي نشرح الاحاديث الاربعه التي وضحناها لكم في الاثنين الماضي او الاسبوع الماضي عن الفتن لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر صحابته من الفتن بل على العكس انه رأى بما اراه الله عز وجل الفتن ما ظهر منها وما بطن وانا عشان الحديث عن الفتن حديث مرعب وحديث مخيف وثقيل على القلب ليس من السهولة بمكان ليس الحديث عن الفتن حديث رقائق رق له القلوب ابدا حديث عن الفتن حديث تجزع منه القلوب وتخاف وانا كلما جاءت إلي هذه القضية هي قضية الفتن يعني يحدث في حالة من الرعب نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن جمعت لحضراتكم بعض عينات من الفتن يعني عملت لحضراتكم كم عنوان من عناوين الفتن فوجدت أن البعض اللي احنا نقدر نتكلم فيه النهاردة تقريبا 20 عنوان من عناوين الفتن مسألة صعبة الفتن كثيرة والفتن منها الظاهر ومنها الباطن الفتن فيها ظاهر فتن ظاهرة وفيها فتن باطنة وفي فتن المحيا وفي فتنة النماء ولكن سوف أتوقف عند عناوين محددة لكي نخرج من الدرس بفائدة احنا مش مجتمعين عشان نتسلى او عشان نقضي وقتا او نضيع وقتا او نتزاحم ونسلم على بعض والسلام عليكم لا القضية اكبر من ذلك واخطر من هذا بكثير القضية ان الانسان المسلم يجب ان يدعو الله ليل نهار ان يقيه الفتن ما ظهر منها وبطن لان هناك فتن نعلمها وهناك فتن اكثر لا نعلمها والانسان قد يقتل الفتنة كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على أمتي تكثر فيه الفتن يحصل إيه فيها يا رسول الله قال يصبح الرجل منهم مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا مسألة صعبة وخطيرة يعني عشان المسلم لا إله إلا الله يعني يمسك على دينه الأمر ليس سهلا وقلت لحضراتكم من قبل لقد كتب علينا ونحن في بداية أو أوائل ال- القرن الخامس عشر الهجري وأواخر القرن العشرين الميلادي وعلى مطلع القرن الحادي والعشرين الميلادي من مولد ال- ال- المسيح عليه السلام والقرن الخامس عشر في هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت المسألة أو مكتوب علينا أن نسبح ضد التيار مكتوب علينا ومقدر أن احنا نعوم ضد التيار ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز سنة كام؟ سنة آه، 97 هجرية لسه يعني القرن الأول لم ينتهي بعد القرن الأول الهجري ما كانش لسه انتهى يعني الكلام ده من امتى؟ من 1400 سنة تقريبا في هذه الآونة جاء عمر بن عبد العزيز ليعلن أننا جئنا في زمن هو سيدنا عمر بن وليد بن عبد العزيز جئنا في زمن كثرت فيه الفتن والبدع حتى إن جئت تغير في البدعة قيل إنك تغير في السنة الكلام ده فين؟ ها؟ وانتشرت البدع بيننا ده عمر بن سيدنا عمر اللي بيقول ابن عبد العزيز وانتشرت البدع بيننا ربي عليها الصغير الصغير اتربى على الايه؟ على البدع ايش اعياد ميلاد وايش عيد جواز وايش عيد طلاق اتربى على الايه؟ على البدع وهاجر عليها الاعرابي الراجل اللي جاي من بره ال- ال- الدوله المسلمه ما يعرفش حاجه عن الاسلام جه ليه دي موجوده يعرف رمضان بايه في المسلمين؟ ها؟ يعرف رمضان ازاي؟ ها؟ بالكنافه ها؟ لكن يعرف ان رمضان ب- ب- ب- بازدحام المساجد يعرف رمضان ب- بقراءة القرآن فخلاص يعرف ازاي ان الشهور ال- ال- الطيبة والمباركة قد دخلت شهر رجب وشعبان يقول لك اه طب دي موسم 27 بنذبح بكر برضه ومش عارف آه، ليلة مش عارف ايه ويلاقي الغربان طالعة آه، طلعت رجب يقول لك اه يبقى رجب دخل ليه؟ يقول لك شوف الغربان رايحين الايه؟ المقابر الستات رايحين الايه؟ الله الله الله يبقى اذا البدعة هاجر عليها الاعرابي الراجل اللي خارج المدينه ها، او خارج المدنيه او ما يعرفش عن الدين حاجه يجي يلاقي هو دين كده يتخيل ان هذه هي اركان الدين واعمدته هاجر عليها الاعرابي ها الورود عليها الصغير وبعدين قال وتعودها الكبير الكبير اتعود يقول له انت بتعمل ايه؟ لا بس آه، عيد ميلاد دلوقتي ليه؟ لك يعني بقول لك ايه كل العيال زمايله بيعملوا يعني هو اللي وقع معاه في أوف، يعني خلاص الدين ما راحش اللي في الحته دي ما هو الدين يروح حته حته الضيق الدين يضيع منا جزءا جزءا وسوف يسالنا ربنا عن كل جزء لاننا كما قلنا في خطبه الجمعه كثير منا لا يحمل هم الاسلام مراتي اعمل همها ابني اعمل همه ابويا اعمل همه امي اعمل همها خلي بالك الموظفين تحديد اعمل همهم طب ومن يحمل هم الاسلام بعد رب الاسلام المسلمون انفسهم ليه لان ربنا يحددنا مش عن صلاتنا وزكاتنا بس لا سوف يسالنا ماذا قدمت للاسلام يا عبد الله عملت ايه للاسلام صليت وصمت واحنا مالنا صلي وصمت روحك لكن أين نصر دين الله؟ ها؟ النصر فين؟ على الأقل إن لم تستطع أن تنصر إخوانك في أي مكان انصرهم بالدعاء ربما يكون دعاء مستجاب اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم شكل الطبيعة على إخواننا المبعدين في أهل فلسطين يا رب العالمين شوف تخيل انت قاعدين وشوف احنا بنتزنق ازاي في الجامعه عشان لمحه الهواء اللي بره ها وهو شوف قاعد فين في ارض الشام القارصه ال- ال- البروده درجه الحراره بتصل الى الصفر بالليل مهوش ومن هم؟ منهم 49 من 417 49 من علماء المسلمين
49 طبعا بني اسرائيل هتبعد واحد آه، لا 49 من ضمنهم من علماء المسلمين اللي بيقودوا حركه الاسلام داخل فلسطين المحتله وعلى راسهم يعني ال- ال- كبير علماء رابطه المسلمين علماء المسلمين في القدس الشريفه وبعدين من ضمنهم 30 واحد من حمله شهادات الدكتوراه والتسعة وخمسين واحد من حملة درجة الماجستير والليسانس هم مش معادين أي حد لا كثير منهم كفى أن العالم الواحد شوف بيعمل إيه في الأمة وسبحان الله يعني ألا ليس الرزية فقد دار ولا شاف تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير اه المسألة مش أن بيجي يتهد ولا بعير يموت لا المسألة أن, أن, أن يموت عالم وموت العالم موت حقيقي أو موت حكمي يعني إيه موت حقيقي الموت الحقيقي أن يتوفاه الله بأنس في القبر ده موت حقيقي في موت حكمي ها إيه الموت الحكمي أن يمنع العالم من الكلام أو أن يبعد عن المريدين بتوعه فده إماتة للعلم وإماتة فيظل بين الناس علماء أو جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون فاللهم سكر الطبيعة عليهم يا رب العالمين ورفع قلوب المسلمين لهم وافتح لهم قلوبنا وأبواب ثوابك يا رب العالمين وانصرنا على أعدائك اليهود علشان ما نتوهش في المسألة سوف أبدأ فورا بالحديث عن الفتن وقال الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن أول نوع من أنواع الفتن هذكر شوية عناوين وبعدين أبتدي إيه نقف عند كل عنوان آه، شوية كده إن شاء الله أولا أقول أنواع بعض من أنواع الفتن يعني فتنة الفقر لأن الفقر فتنة واضح يعني فتنة الغنى فتنة الولد فتنة الزوجة فتنة السراء فتنة الضراء فتنة الطاعة وفتنة المعصية وفتنة العلم وفتنة الجهل وفتنة الهوى وفتنة الشيطان وفتنة المحيا وفتنة الممات فتنة القبر فتنة المسيح الدجال فتنة الشبهات وفتنة الشهوات اللهم جنبنا الفتنة يا رب دي تقريبا ما يقرب من 20 نوع من انواع الفتن المحيطه بينا مش حد يخلو من هذه الفتن تعالى لفتنه الفقر الفقر فتنه ليه الله سبحانه وتعالى لا تنفذ خزائنه ابدا ولكن لحكمته البالغه وهو الحكيم سبحانه وتعالى قضى ان يكون بيننا غني وفقير الفقير فتنه لاخيه الغني والغني فتنه لاخيه الفقير فإن لم يعطف الغني على أخيه الفقير إن لم يكن منه عطف مع أخوه الفقير يبقى صار الغنى هنا نعمة أم فتنة؟ وإن حسد الفقير الغني صار الفقر هنا إيه؟ فتنة لأن الثمرة بتاعت الفتنة إيه؟ دايما ثمرات الفتن ها؟ والعياذ بالله رب العالمين زي عاملة زي زي حضراتكم ثمرات المعاصي ولذلك احنا قلنا يوم الجمعة اللي يذكر على المنبر اننا انواع ثلاثه احنا لما نقسم روحنا كده اي مجتمع مسلم نقدر نقسم روحنا درجات عبادتنا لله او قربنا وبعدنا عن الله الى انواع ثلاثه النوع الاول صنف مضروب بسوف المحبه الالهيه مقتول بسيف العشق الالهي مضطجع على باب الله ينتظر الكرامه ايه النوع العظيم ده اقول الثلاثه بعد ما افكر لان احنا الاخوه كلهم طلبوا ويقولوا انت قلت على المنبر وسبتنا كده عايزين ما احنا ما قلناش حاجه ان شاء الله انا بأكد يعني طبعا دايما لما ما بفسرش حاجه بأكد الى ذكائكم انتم فهم البحث لكن اللي ما حضرش بنوضح حضرتك صنف مغرور بسوق المحبه الالهيه مقتول بسيف العشق الالهي مضطجع على باب الله ينتظر الكرامه يا سلام ده نوع ايه؟ اقف عن ده شويه وصنف الثاني مضروب بسوط الندم مقتول بسيف التوبة مضطجع على باب الله ينتظر المغفرة وده حلو برضه أوي طيب النوع اللي قالوا ده الثالث وده غالبية الناس مضروب بصوت الغفلة مقتول بسيف الشهوة مضطجع على باب الله ينتظر العقوبة سلم يا رب العباد الصوت الاولاني ضرب بصوت المحبة الالهية اللي هم رضي الله عنهم ورضوا عنه يا رسول الله قالوا نعم يا جبريل قال له السلام يقرئك السلام ويقول لك اقرئ ابا بكر منا السلام وقل له يا ابا بكر ان ربك راض عنك فهل انت راض عنه ده مضروب بصوت المحبة ضرب بصوت المحبة الالهية خلاص حد ايه جزئية زي بالضبط الثلاث علماء اللي ماشيين اللي لما ربنا فتح عليهم سمعوا صوتا لم يفسروه بس وصلت الكلمة إلى آذان كل واحد غير الثاني لأن احنا في التلقي ها عاملين عذرة زي المسألة بتاعة الجماعة المكفوفين ربنا يا رب يشرح بصيرة لكل مكفوف ويهديه سواء السبيل وإياه شوف اللي ربنا سلب منه نعمة البصر عاد عوضه يوم القيامة ألا أجد ما أعوضه به يوم القيامة إلا أن أبيح له وجهي ينظر إليه بكرة وعشية. يقول لك يتمنى أهل المحشر كلهم كانوا يا ريت يا رب كانت عينيا في الدنيا ما دام ال- ال- التوكل ورأينا الصحابية رضي الله عنها لما جرحت جلها بالسكين قطعة أول ما جرحت ابتسمت انشغلت أتبتسمين وجوحك ينزف قالت لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر أنستني هذه الحلاوة مرارة الألم يعني بص قدام زي الوقت بالظبط يقول لك أول ما يسترجع في دماغه أن العشرة الأوائل من الثانوية العامة هيسلموا على الوزير وهياخدوا مش عارف إيه وهيقابلهم التلفزيون وهيكتشف صورتهم في الجرايد يفضل يذاكرون وما يحسش بتعب طالما إنه عايز إيه الهدف ده فما بالك أن الهدف هو الله ومرضاة الله وجنة عرضها السماوات والأرض وعيدة المتقين سبحان الله فلما جابوا جماعة شوية مكفوفين قالوا لهم تعالوا ما كانوش يعرفوا الدين تعالوا كل واحد حط ايده على الدين واحد جاب ايده على دين الدين قال الدين ده عبارة عن ح- حيوان عبارة عن حاجة صغيرة كده يعني من طرية شوية زي دين العبد الثاني جاب ايده على السلومة قال الفيل ده حاجة زي خ- خرطوم طويل كده ولا حاجة طويل كده شوية الثاني جه يقع على الجيش قال أنا ده حاجة ضخمة أوي عبارة كل واحد بجزئيته صح لكن الوصف الدقيق مش صح مش كده ولا ايه؟ هكذا السائر في طريق الله عز وجل كل واحد بيسمع ها؟ سمعوا الثلاثة بقى من يقول يا سعتر بري يا إهل سعتر دين عين فهره بري قالوا له انت سمعت حاجه؟ قال اه قالوا انت سمعت ايه؟ انت قال نمره واحد يا احمد انت سمعت ايه؟ سمعت من يقول اسعى ترى بري التاني قال له لا لا لا انا سمعت دي وانت سمعت ايه؟ قال له ما اوسع بري التالت قال لا لا لا انا سمعت ايه خالص اه، اه. قال له انا سمعت الساعه ترى بري مين دول؟ مين دول؟ الاول أه؟ لسه على طريق جديد جاي يقابل دكتوراه جديد اول مره يعرف مجال العلم ودروسه ويقعد ينحشر ويسمع وده اول فلا ترى هو خط صح صح فكان الله يريد ان يقول له اسعى ترى بري تعالى وانت تشوف ومن ذاك عرف ها اسعى امشي في السكه وانت ايه تنورنا في السكه ها اسعى ها ترى بري اسعى ترى بس انت ايه حط رجلك على اول الخط ألا بصري سبقنا الصحابة على خير الجهل ازاي عن أعمالهم دي احصنا واجري وجري الصحابة وحفظة التابعين ده بقى احنا وراهم بقى. ونحن على حمر معقرة راكبين حمير تعبان أعمالنا ما تنفع فتبسم الحسن وقال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله بس ما تركب حمار تركب رجليك المهم خليك على الخط الحسان العلم يقول ايه؟ هيك الله يرضى عليه ابن قيم الجوزيه النيل الاعظم ل- للامام ابن تيميه بيقول ايه؟ يقول حتى ان نمت حتى ان نمت يعني انت عن العباده يعني يعني بعد ما انت ماشي مع اهل الخير كسلت شويه الشغل شغلك الدنيا مش عارف ايه حتى ان نمت فنام على الطريق وربما اخذتك السياره يعني ايه القافله وهي معديه بتاعت ربنا ايه تعالى خبطوا عليك انت فين؟ شفتش صلاه الفجر ليه؟ شفتش الاثنين اللي فات ليه؟ كنت فين في درس الجمعه؟ كنت فين في يوم الاربعاء كنا في الدرس الفلاني وهكذا في اهله بس الخير والثاني والعياذ بالله رب العالمين ها؟ نسال الله السلام فاهم انت وانا فاهم وكلنا للاسف فاهمين وربنا بس يجعلنا واياكم من اهل الفهم في كتابه ها؟ اسعى ترى بري الثاني بقى عشان السلك في الخط ولما سلك في الخط كلما اقترب من ربه كلما زاد خوفه زي ما الرسول يقول انا اقربكم الى ربي ولكني اشدكم خلفيا ولذلك اهل العلم كانوا يقول لك طب الرسول بيس- بيستعصب ليه؟ مش غفر له ما تقدم وما تاخر انه لا يغان على قلب فاستغفر الله في اليوم ايه؟ سبعين وفي روايه ثانيه ايه؟ 100 مره رد يا حبيب الله بتستغفر 100 مره ليه؟ 100 مره طب ليه؟ قالوا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة عبادته لله رب رب العالمين كان يترقى في العبادة يعني كل ما يعبد ربنا ها وإذا ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك الإيه اليقين إيه رواية عن الموت ورواية ثانية إنه إيه اليقين بالله عز وجل لأن سيدنا علي تلميذه قال إيه والله لو كشف عني الحجاب بينه وبين ربنا يعني لارتدت من الله قربا المسألة غيبية زي إيه زي الشهادة يا- يعني لو اتشال الحجاب بينه وبين ربنا المسألة مش هتتغير عنه لا الدرجه دي ده بيقولوا ابن القيم ايه؟ ها؟ تلميذه كالفلاني واحد من النجباء بتوع التلاميذ يرى الرسول في الجو كل جمعة مرة احنا ده ايه ده؟ ده ايه تلميذ الله؟ فتبسم وقال الاطفال يفرحون بالشخاشيخ ايه يعني؟ ها؟ ايه يعني شايف انت طب وبعدين؟ ها وبعدين؟ هو شوف شوف الدرجات دي ليه يعني؟ سبحان الله العظيم ولذلك الحد اللي سلك في الخط وعايز يطمئن وخاف فكأن الله يقول له ما أوسع بري ما تخافش الثالث أحرقه الشوق إلى الله الثالث ده طلع فوق حاجة بقى درجة الصحابة بقى وال- ها؟ سبحان الله طلع فوق أوي ها؟ فيا ترى انا صح انا غلط انا ليه قال له الساعة ترى بري ان من عباد الله عباد لو اقسم على الله لأبره اه كان احد الصحابة ها آه سيد البراء كان يقول لي يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان تمطر لنا هذه السحابة قبل ان تعدو امامنا قدر خطوات قبل خطوتين ثلاثة تروح السحابة من الحتة اللي حددتها ان لله عبادا اذا ارادوا اراد اه مش معنى كده انهم خدوا حاجه من المشيئه لا اعطاهم الله من فضله فكانوا عباد الرحمن اللهم اجعلنا من عباد الرحمن يا رب يا رب. فالصوت الاول ده مضروب بصوت المحبه المحبه دخلت قلبه فنورت نورت عامله زي الايه البيت البيت لما ينور عندك انا ما صحيت في الحكايه دي لما الكهرباء تنقطع الاوضه اللي انت قاعد فيها بعد ما كانت اربعه في اربعه بقت ربع متر في ربع متر من الضلمه لما تنور تلاقي ايه وسعت هكذا قلب العبد الطاعة توسعه والمعصية تضيقه اه بالظبط ولذلك في خفاش او بومة تعيش النور لا قال لك لما العبد بيظلم قلبه الشيطان يعشش فيه لانه عنده قلبه خفافيش والبوم آه، خلاص لكن لما النور ينور لا خفاش ولا غيره انما تعوره ملائكة الله وذكر الله خلاص قلب العبد يتبدل بقى. مبروغ بصوت المحبة مقتول بسيف العشق عاشق لله ولكلام الله ولما أمر الله به ومتعمى قال إيه مضطجع على باب الله ينتظر الكرام أكرمنا يا رب يا رب النوع الثاني كويس برضه غلط كلنا كل بني آدم خطاء ولكنه ضرب بصوت الندم بدأ يقول أنا الله الله إيه اللي أنا بعمله ده؟ إيه اللي بعمله ده؟ أنا طول الليل أجيب وقت على وقت ما أصليش سنن ما أفتحش المصحف كل يوم خلصت جزء ولا اثنين بدأ إيه؟ بدأ يندم على وقت قد ضيعه في غير ذكر الله ها؟ مقتول بسيف التوبة راح واقف مع نفسه ولا لا لابد من التوبة هنا بقى مقتول بسيف التوبة مضطجع على باب الله ينتظر المغفرة طبعا وإني لغفار لمن ايه لمن تاب وآمن إيه بس انت ايه خش على الخط خش على الخط قال من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ولذلك آه، رحمة الله عليه كان لي أستاذ بارك الله فيه ورحمه رحمه الله رحمة واسعة وله ذرية صالحة إن شاء الله كان علمنا مناجاة كان علمنا مناجاة قال كأن الله يوحي لأوليائه أو يلهم أولياءه لو مين اولياء الله؟ ها؟ اللي بيحققوا كتاب الله في الارض مالناش دعوه بقى بتاع يقول لي يعني المجازين يا سيدي الشيخ احنا ما بنتكلمش عن المجازين احنا بنتكلم عن من حقق كتاب الله عز وجل قال ابو الحسن رضي الله عنه ان رايتم الرجل يطير في الهواء ويسير فوق الماء ويخالف شيئا واحدا من السنه فاعلموا انه شيطان مريض اه مفيش حاجه اسمها ايه اسمها اهل الخطوه شال الخطوه كان زمان يدرسوا للاسف آه، بعض المعاهد للاسف يقول له ما حكم رجل من اهل الخطوه صلى الظهر بمكه ثم وطئت اقدامه قاهره المعز ها بعد لحظات فكيف يصلي الظهر يا ابن حبيبي ده كلام الكتب كتب ارض ايه وكلام من ده أعطى الله يطوي لعباده الارض لكن خاطب الناس على قدر عقولهم في سعي الدخول في في الدروشه اللي ما تجيش نتيجه كان الله عز وجل يخاطب بعض اوليائه ويقول له اسمع بقى الكلام ان اتاكم عليم من فقري فداووه انا لسه في الفقر ان اتاكم عليم لان ربنا قد يذكر انسان ليه؟ قد يعلم نفسك؟ لا هو يعلم في سابق علمه ان لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض وان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر لو اغنيته لفسد حاله ربنا مربطه على كده هو بقى عايز يشتري ويستعجل واحيانا للاسف ياخذ ما لا يحق له ولو صبر لجاءه بالحلال وقلت لكم من قبل ان اللص اللي بيسرق او المرتشي اللي بيرتشي لو استنى سوف ياتيه هذا المال حلالا لانه ده دخل في جيبه ده من ايه؟ من رزقه هو استعجله جابه من ايه؟ من حرام لو صبر كان جابه من ايه؟ من حلال وشتان بين الاثنين ان اتاكم عليل من فقري فداووه يا سلام او مريض من فراقي فعالجوه واحد يكون مريض نتيجة انه ما بيصليش انه ما بيعملش خير انه ما بيقدرش مجالس علم ده عايز علاج هو في مرض اكتر من ده اصل مرض البدن ده قد لا يحار فيه الطبيب لكن مرض القلوب ها لا معالج له الا الله اه اللهم اشفى امراض قلوبنا يا رب او خائف مني فامنوه فتوحدوه لا اله الا الله الخائف من الله يصل به الخوف لدرجه الخنوع لا قل له بس رب غفور رحيم ربنا غفور رحيم اخواننا بتوع مصر مطروح جماعة على الفطرة في السبعينات راح لهم اخ فاضل عالم ها؟ وهم يقولوا يقولوا على العالم ابو المعمر الازهري ده تيجي الحكومه هم يسموا كده احنا نقول ايه مولانا او الشيخ فلان اقول لك ايه تيجي الحكومه تيجي الحكومه راح بلد جنب مصر مطروح طلع المنبر قعد يتكلم عن الميزان والصراط والحساب وهول يوم القيامة اللي قاعدين فعلوا بالموضوع الراجل هو نازل من على المنبر قبل ما يقوم الصلاة واحد من اللي قاعدين انت هتجي الحكومة قال نعم قال له الكلام اللي انت قلت عليه ده هيكون موجود فيه سيد الرسول هيكون واقف يعني قال له اه ايوه هيكون موجود فيه طبعا قال له هيكون فيه الصديق قال له يبقى اه موجود الصديق والله يكون موجود فيه ولد الخطاب قال له اه يكون موجود فيه ولد الخطاب برضه ولد عفان موجود فيه قال له اه ولد عفان ولد ابو طالب ها سيدنا علي يعني قال له اه قال له دول موجودين ان ربنا غفور رحيم وهيغفر لنا صدق الله وكذب فيه الحكومه لا لا لا لا ده انت ربنا خلق كده الراجل قاعد يعني ينحر قلبه ها ساعه في الحكومه طلع كذاب في نفسه هو الراجل عايز يعني ايه؟ يعني كلمه كده ما تفلاش عليه او كده يعني لما تلاقي واحد وصل لحالة الخروج بقى لا لا لا لا انا يلزمني دعاء أنا لا بالعكس بالعكس بالعكس اذا كان العبد طائعا وقال يا رب قال لبيك يا عبدي وان كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي عمل ايه؟ ها؟ طب اذا قال ايه؟ قال انت يا ارض اللي عايز تبلع النهاده وانت يا بحر اللي عايز تغرقيه وانت يا سماء اللي عايز تنزل عليه الكسب وانت يا جبال اللي عايز تطبق عليه يا مخلوقاتي أنتم خلقتموه لا يا رب أنا ما خلقناهوش قل لو خلقتموه لرحمتموه أنا الذي خلقته دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فأنا طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها كريم سبحان الله إن رأيتم خائفا مني فأمنوه أو آمن مني فحذروه آه مين اهل الامن مش الحقيقي اللي بتوع الدنيا يقول لك اه المقصود عامة اقول لك ايه انت بيصلي الوصول ده أنا حتى لما اجي اكل بقول بسم الله يعني انت بفكر ان انا ايه ده انا ملتزم قوي يا سلام يعني هي دي زي ما بقول- اه والله أنا حتى ب- لما اجي واحد اقول له السلام عليكم ايه ده يا راجل معقوله بس فهو ده اللي امن بالمكر الله وما تلاقيش حد حضرتك امن بالمكر الله الا كله منحرف لأن أي واحد مطيع لله كلما اقترب منه الخط أو الطريق مع الله عز وجل كلما ازداد خوفه بس الأمر وصل بعمر الله يرضى عليه قال لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد آه يبقى أنا أنا أنا الواحد ده عمر بن الخطاب لا لو نادى مناد يبقى يبقى أنا اللي هضيع ها المسألة مش سيدنا أبو بكر يقول إيه العصفور إيه أيها العصفور أنا لا أعرف الحسد انا ما اعرفش احسب ولكني احسدك انت يحسد العصفور تاكل وتشرب وتنام وتطير وتشقشق وتغرب ثم تموت لا حساب عليك ولا عقاب ليتني مثلك ايها العصفور ابو بكر الصديق اللي وضع عباد الامه في كافه وإيمان المساله مش اذا لا يامن مكر الله الا كل خاطر وكل كافر وكل بعيد عن الخطر لكن القليل من الله يزداد خوف فان رايتم خائفا مني فامنوه او امنا مني فحذروه وإن جاءكم رابط في مواصلة فهلوه لما تلاقي واحد جاي على الخط يقول له أنا جاي بقى أحضر معاكم بقى بسرعة أنا قعدت أعديكم 15 سنة أنا بقى عايز أسمع كلمتين بقى ينفعوني بقى تقول له هنيئا لك هنيئا لك لكن أنت مجرد تبارك من زوجتك اللي اتحجبت والدرج لأخوك الابن الصغير أبو 10 سنين بدأ يقف على الصلاة والد- والدرج ابن عمك اللي مراته هداها ربنا ولبست الحجاب الشرعي وراسه جسمها دي اللي تستحق التهنئه انا ما بستحقش عيله بتهنى عيله بال- بالمساله دي يبقى يهني بايه؟ خد الثانويه العامه خد الشقه الجديده اشترى عربيه جديده خد درجه مدير عام مدير غير يا ابني يشوف حاجه تنفعه فكله في الدنيا مش حاجه في الاخره مش حد يهني حد على حاجه من قربه لله عز وجل عايزين نهني بعض على على ونعزي ايضا في المصائب الأخروية الإمام البخاري الله يرضى عليه دخل على سجان الثوب تعال جاي فقال لا قال له قال لا قال لي حواليه ما تهموش الإمام السجان الثوب ما ماتوش حد الإمام البخاري عايزين إيه؟ فين تعزيه يا إمام؟ قال لقد فاتته صلاة المغرب معنا اليوم يا سلام شوف عارفين على ايه؟ لا طبعا على باب المغرب النهارده والله للاسف ليش؟ ده كان كنا عملنا صوره بس كان فصل الصوره كبير ها سبحان الله لا اله الا الله وان رايتم راحلا نحوي تزوجوه لما تشوف حد جاي على على الله كده جاي لا تشوفه لقدام ولا تشوفه معاه يا راجل يقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ الجواب او الجواب اللي بتقول العين عليهم اقول لك يا ابني لما عيالك ولما مراتك وقت يا حبيبي انت كده كده اسمك مكتوب خلي بالك فانت تيجي بقى تسمع تسمع كلمتين يطلعوه وامرك الله سبحانه وتعالى يعني آه ده الراجل بالبلدي ها راجل سواق على قد حاله كده ولا الشيخ وياخد الروح اللي مخلقها بعد خلاص هي دي من جوه عقيده مين هياخد الروح؟ ماشي في بقى عربية فرشة تيجي مش عارف رصاصة تيجي مش عارف ايه المهم في الآخر أنت عتبت الأسباب إيه ده أنت حافظينها إن رأيتم راحلا نحوي تزوجوه ذكور على كده سبحان الله أو إن أتاكم جبان بمتاجرة فشجعوه يا سلام لما تقعد جبان في تجارته مع الله شجعه ولا لا تعال مين اللي قال لك ان الانسان يخلص؟ اصل انت تقول للراجل ايه؟ بقول لك ايه؟ الفلوس دي كلها قائمه على الربا اريحك ولا اريحك وتروح حساب جاي بدون ارباح وروح طالع لك بقى ده خلاص ازاي؟ الزكاه كله الزكاه كله يا خزان الزكاه كله ازاي؟ ال 1000 جنيه عليها 25 جنيه ها؟ وال 10000 جنيه عليهم 250 جنيه يعني ربنا بينزل لك 250 اللي عندك ها وبقى عندك 9750 جنيه ها والرسول بيقول لك ما نقص مال عبد من صدقه ما نقص مال عبد يقول ثلاثة أقسم عليهن من ضمنها إيه؟ ما نقص مال عبد من الصدقة اللي هي إيه؟ الزكاة فلما أنت طهرت مالك أنت طهرت مالك يبقى المال الذي طهر وتطهر ألا يحفظه لك رب العباد فلما تلاقي واحد جبان من معاملته مع الله يقول لا ما فيش حد تاجر مع الله ها قل هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ لا يا سلام معاك دراسه الجبل بتاعتها اه معايا والله بسيط قوي وهي التوحيد قولا وعملا بس هي الجاهليه دي النوع أو بتاع الايه او ال- ال- ال- ال- الادراك الجدول بتاع المشروع كله انا في ايه توحد الله كلاما وإيه؟ وعملا ان يصدق عملك قولك او قولك عملك وان جاءكم آيس من فضلي فعلوه واحد يقول لك يا عم انا هتبت الدنيا وعملت بلاوي كتير يعني ربنا يا يا اخي يعني انت ما قريتش عن الراجل اللي راح للحضر اللي رواه الامام مسلم عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال له يا امام سيدنا الشيخ يا حضر الامه انا قتلت 99 واحد عايز اسود ينفع؟ قال ينفع ايه؟ ده ده اللي بيقتل نفسه واحده بس 67 دليل قال له بقول لك ايه انت تعالى انت كمان وراح مخلص عليه يعني هي- هي- عامل زي الراجل غلبان قال له انت عندك ده أنا 99 نعجه قلت عندك نعجه بالفهمه يعني ما يعني تقريبا في نعجه اخرى طب ما هي اخرى وبحث على الجنه القطاع بس انا نفس القضيه انا كده دلوقتي لسه ليها هتقفل الباب الرحمه طب انت بيوميا راح لواحد سنه يقول لك ايه انت شايف انا قتلت 99 رحت اسال واحد زميلك قال لي ماليش توبه رحت قتله ليه توبه ولا ماليش؟ نعم الله حد يقرب للغول اللي يقول للغول العين الحمراء مش مهم العيل ده كان حنين شويه قال له بقول لك ايه انت يا اخي اللي اتعودت المعصيه انا بقول لك الحديث ده كله حاضر بس هناخد العبره انت اتعودت المعصيه في هذه الارض في ارض بتاع ناس طالعين في مكان كده فكر الله هو وهناك بقى يمكن ربنا سبحانه وتعالى يشجعك على كده هو خط خطوتين ادركته المنيه فمات واختلفت الملائكة فيه ملائكة الرحمة رضا العمل بالنيات وده كان ناوي وكان بدأ الخط وكان وكان الملائكة بتوع العذاب قالوا والله احنا ما شفناش منه ولا عمل صالح من ساعة ما اتولد لغاية اللحظة دي طب هنوديه ازاي يعني معانا اختلفوا غير سيدنا جبريل قال لهم ان الله يأمركم ها، ان تقيسوا المسافة بين ارض الطاعة وارض المعصية فايهما غلب غلب وهم بيتكلموا في المسألة دي الريح حبت قلبت الجثة بتاع الراجل خطوتين ثلاثة قاسوا المسافة وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بسيطرا فدخل في رحمة الله الله يبقى ما جاءش حد من رحمة الله أبدا باب توبة الخروج ها؟ حتى يقول لك كل الأبواب تفتح وتغلق إلا باب التوبة ها؟ اللهم صل علينا يا رب إن جاءكم آية من فضلي فاعلوه او راجل لاحساني فبشروه لو واحد ده سلام ربنا ده كريم وحليم وستار وبيدينا رغم معاصينا ويقول له خلاص نهديه بقى وايه ونشجعه ونزوده من فضل الله اللي ايه الذي اتاه وان جاءكم حسن الظن بي فباسطوه قالوا كده ايه قالوا لك انا ثالثه بالنسبه له ليه؟ لان انت لما ت- ت- تنصتها معاه وهو كمان ينشرح قلبه النفوس جبلت على حب الحديث عن الرحمه كلم الناس عن الرحمه والمغفره الناس ايه؟ لكن سلام حنين الكلام ده ولكن ايه؟ القران مثالي القران مثل فيه الرحمه وفيه عن العذاب فيه عن الجنه وفيه عن النار فيه عن سبحان الله وإن جاءكم معظم لقدري فعظموه آه. اللي يعظم جلال الله وقدر الله ومقام الله سبحانه وتعالى يجب أن نضعه في مكان العظم لأنه إيه؟ لأنه بيستفيد من العظيم سبحانه وعظمته ليه؟ لأنه بيقول ولله العزة ولمن؟ ولرسوله وللإسلام وللمؤمنين يبقى المؤمنين خدوا العزة منين؟ من عزته بالله واعتزاله بالله واعتزاله برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءكم مستوصف النحو فأرسلوه بعد كده يقول لك يا جماعة هو فين الطريق؟ فين الخط؟ فين السكة؟ ادوني الطريق خدوا بإيدي نوصف ولا نقول له ماليش دعوة؟ أخد بيه بعيد ده على الله ده ما دخلش وإن جاءكم مسيء بعد إحسان ها الفعاتبون مش هتقول هو كان محسن وبعدين أتاه تعالوا إيه يا فلان؟ تبقى يا راجل كل اللي بيصلي معانا 10 سنين تقطع لسه بتبقى الحمد الحبيب خمس سنين ودي تقول على العلاج معقول كان بعد ما جارك يشكر فيه بدا ينزل له رجل في ايه؟ العتاب الرقيق والانسان ما زال طالما يعاتب عتاب الاخوه صادقا مش قصده للمنظر عليه واذا النصيحه على الملا فضيحه النصيحه على الملا عايز توضع واحد خد على جنب وقول له كلمتين واحد من اهل مكه راى مجلس الحسن البصري يختص بالناس مفيش موضع لقدم الراجل المكي غار قال ايه ده؟ ايه واحد اسود عبد من بتوع العراق الناس كلها بتجيب من كل البلاد واحنا عندنا في مكه مفيش كلام راح واقف من غير فرق آه، رسولين قالوا نعم قال له من عندنا خرج العلم او زي مكه فتبسم الحسن وقال ولم يعد من عند حضرتك ما يكون ازاي واحد كتير زي ده قالوا من عندنا خرج العلم آه. قالوا لم يعد خرج ما رجعش آه. هي القضيه لا لا الموضوع يكفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بص على اخلاقيات الرجل المكي والرجل المدني سواء ده او سواء ده ده سواق وده سواق ده سائق وده سائق تركب مع بتاع مكه ده انت راجل آه، عنده ما تحطونيش طيب آه، ده راجل حرام طيب ده النادي السلام عليكم وشوه دي سلاله بقى طبيعي زي بالظبط ايه ال- ال- تقدر تقول دي عناصر بشريه وسلاله بشريه والانسان يرث الطيبه من اجداده ويرث العنف ايضا من اجداده ولذلك سيدنا الحسين الله يرضى عليه كان ألدغ كان ألدغ في الريح واللغة الريح اسمها رتة اللغة اسمها ايه؟ رتة فكان سيدنا الحبيب يدلعه يقول له قل جدي رسول الله ها؟ ده حد يدلعه كده عشان ايه؟ يغلط جدي رسول الله ما يعرفش ينطق ايه؟ فيتبسم النبي ويقول رتة وردها عن عمه موسى شوف العم يا سلام ها؟ رد وردها عن عمه موسى سبحان الله الناس لما السيدة عائشة والسيدة حفصة مرة ترجيله مع السيدة صفية بنت حي الأقوى فقاعدين بيقولوا لها ايه؟ يا بنت اليهودية هي أبوها كان يهودي صح؟ أمها يهودية لكن ده الزوجة الرسول خلاص وقتها راح اشتكت الرسول يا رسول الله عائشة وحفصة بيقولوا يا بنت اليهودية اشوف بقى الحنان بتاع رسول الله وازاي يمشي المركب في البيت اللي مش عارف تمشي المركب بين والدتك ومراتك ها اسمع اتعلم من الرسول ازاي قال قولي لهما ها ان كنت انا بنت اليهوديه ها فابي موسى وعمي هارون وزوجي محمد بس. ها عشان يرق يعني يريح يريح صدرها يشفي غليها انت عارف انت ايه انت بتاع سياسه ايه الحل الوضع ما تحطش في بالك بتاع نقوم بس كبيره و لا راي راحه كلمتين الله يريحك لا ممكن انا هربت من موضوع الفتن يعني بس ما ده بس طلع صفاف اه كده ما صفاف قوي وان جاءكم مسيء بعد احسان فعاتبوه ومن واصلكم فواصلوه اللي جاي ي- يعمل معاكم صله وعلاقه ما تبقوش تقطعوا دي سبحان الله ومن غاب عنكم فتفقدوه ومن الزمكم جنايه فاحتملوه ومن اخطا خطيئه فناصحوه ومن مرض منكم فعودوه ومن حزن منكم فبشروه وإن استجار بكم ملهوف فاجبروه وتوحدوه لا إله إلا الله ده يعني بعض الإيه عشان ما إيه ما تبقاش تعالى بقى لفتنة الفقر وفتنة الغنى الفقر فتنة دي نقطة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين المسكنة مش اللي في دماغنا احنا مش تلاقي ولد شاب ملتزم كده بعد ما كان فارد صدره وماشي كده وشه منور زي القمر اول ما يلتزم تلاقيه يتبهدل في حاله وينكش شعره ويمشي جنب الحيط ويبص في الارض مالك يا ابني؟ ايه اللي خلق؟ آه، احنا الحمد لله من ساعه ما التزمنا هو الالتزام بعض الالتزام قوه الالتزام قوه خلاص. سيدنا عمر لما السيدة عائشه بتبص فلقيت شباب ماشي كده البانها هؤلاء ايه اللي ماشيين بره؟ قالوا دول نساك يا ام المؤمنين دول بتوع الالتزام والعباده العجبه قالت عجبا سبحان الله كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا قال أسمع وكان الناسك حقا يعني النسك مش مسألة ضعف واستكانة لا النسك ده قوة يعني أنت بتستمد قوتك ممن ممن تعبده آه فالناس سبحان الله فالرسول صلى الله عليه وسلم المسكنة هنا هي المسكنة القلبية لله رب العالمين لا شريك له لأن الرسول لو أراد أن يكون غنيا مش هو كان له خمس في كل في كل غنيمة شوف 28 غزوة شوف ال- ال- ال- الصحابة خدوا فيها غنائم قد إيه لو الرسول أخذها البيت دي كان بيت قد إيه ها اللي هو كان يوزعها في أرض المعركة قبل أن يتحرك قبل ما يمشي يكون موزعها ولذلك الحسن البصري ربنا رزقه 50000 دينار راح موزعها على اخوانه اللي قاعدين قالوا ما هذا يا بصري ده كلام تعمله قال عجبا اذا كنت اطلب له بالجنه فكيف يعني يعني اقصر في ان اوزع عليه حطاما من حطام الدنيا انا لا ترى 50000 ولا جنه ده انا بسال لهم كل صلاه ولا رب دخلهم الجنه يبقى اجعل 50000 و الفلاسفه بتوع يقول لك اه اصل الجنه دي بلاش لكن الفلوس دي برضه تدفع شويه مين اللي قال لك؟ ده ده ده بيسال لاخيه الجنه نسال مين اكبر منة على اخيه؟ مين اكبر واحد بيفض على اخوه؟ قالوا موسى على اخيه هارون قال ليه؟ قالوا لا لانه طلب له الرساله انت اقصى ما تعمل لاخوك تقول له ايه؟ يا رب يرزقك شقه واسعه ها؟ يا رب يدخل ابنه كليه الطب ده اقصى ما يا رب يهدي له براسه يعني اذا كان من ربع المستحيلات يعني قال قال ها خلي بالك فما- يعني مثلا انت بتدعي له كده لكن سيدنا موسى قال ايه؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشرك به اجري واشركه في امري او اشرك به اجري بعد ده يقف جنبي يبقى ايه؟ الرسول طلب الرسالة لأخيه لك قالوا أكثر الناس فراسة ثلاثة أكثر أحسن الناس فراسة ثلاثة زوجة العزيز في يوسف أو العزيز في يوسف تعال فراسة من إيه؟ وزوجة فرعون في موسى وأبو بكر في عمر بن الخطاب ذلك العزيز قال ايه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او ايه او لا تكذا ولا ده مش نفعهم هم بس ده نفع ايه نفع مصر كلها تخيل الميزان الفاصل ده بتاع ده لو سيدنا يوسف موجود دلوقتي بس دي نقطة اول ما سيدنا يوسف تولى الخزانه بتاعت مصر بدا الصيام قالوا يا نبي الله يا يوسف اتصوم وبيدك خزائن مصر قال اصوم لكي لا انسى الجياع انا لو ملكها افكر كل الناس مليانه ولو انا استفيت افكر كل الناس ايه بيت ها خلي بالك فسيدنا يوسف تعالى بقى لسيدة آسيا وراءة فرعون قالت ايه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا وحزنا المهم السيدة آسيا كانت حصيفة هو ده اللي ايه يعني هو ده اللي هينفع ونفع ولا ما ينفعش يا خبر ابيض سيدنا ابو بكر في سيدنا عمر لما ولاه الايه ولاه الخلافه من بعده قالوا اصدق الناس فراسه ثلاثه في ثلاثه آه ففتنه الفقر يجب ان يصبر الانسان على الفقر ليه؟ واحد بيشتكي للاستاذ الامام الشافعي يقول له يا امام قال له نعم قال له دخل اللص عندنا البارحه فسرق ما فيه من متاعنا دخل سرق القرشين الموجودين قال له انت حزين قال له طبعا قال له احمد الله عز وجل ان لم يدخل الشيطان في قلبك فيسرق منه الايمان ها شوف شوف يسالوا يعوضوا حته ثانيه والتاني برضه بيستمع وبيوصف مش يقول له ايوه كسبنا صلاه النبي ايه ولا انا مع ان غصب عنه صلاه النبي ولا غصب عنه عن اللي خلفوه لكن آه، هو فكر يعني انا انه خسر كده فتنه الفقر فالفقر فتنه والغنى ايضا فتنه فقال صلى الله عليه وسلم اصبتم بفتنه الفقر او الضراء فصبرتم وسوف تصابون بفتنة السراء وهذا أخوفني عليكم يعني الرسول كان خايف علينا من الفقر ولا من الغنى؟ من الغنى من الغنى قال ايه؟ قال أن توسع لكم الدنيا فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك قال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فالفقر فتنة والغنى أيضا فتنة ماذا صنع قارون؟ ها؟ قال ايه؟ زكاة ايه؟ قال الزكاة موسى بيقول لك هذه الزكاة قال انا لا اعرف لا موسى ولا رب موسى اه لان المال ليه يا ابني الفلوس دي أنا ابدا الفلوس اللي جابها في مزاق بجهدي بمجهودي لما اوتيته على علم عندي وحذرناكم من قبل من كلمات ثلاث انا ولي وعندي انا قالها ابليس قال ايه قال انا ايه انا خير منه نهايه كانت ايه سوره رحمه الله ليه قال يا فرعون وليه ملك مصر ملك مصر وحدي آه، فايه اغرقناه تعالى لمين لقارون قال انما اوتيته على علم عندي قال طب تعالى بقى وال- وال- بتوع الدنيا بقى لما شافوا قال لي وخرج على قومه في زينته شوف القران القران مثلا ايه ال- ال- الزينه بقى المواكب والحرس والقصه ويوم على الحاسب آه، سبحان الله الزينه بقى سبحان الله بتوع الحياه الدنيا ليه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه له حظ عظيم والاخره يا جماعه ولكم ثواب الله خير لمن امن ده ثواب ربنا باقيات الصالحات خير ها باقيات الصالحات افضل اللي بقى عند ربنا المهم صباح الصبح لما امتنع عن دفع زكاة المال قال فخسفنا به وبدار الارض الله اعلم بقى زلزال بركان الارض اتفتحت شقت وبلعت القصور والكنوز وقارون والحشم بتاع قارون بتوع امبارح بقى ايه الوجه كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني ويل هيعجبك ده كان ربنا بيوسع على عباد ويضيع على ايه على عباد يبقى المال ده كان فتنه على قارون ولا رحمه بيه فتنه فتنه سبحان الله يبقى اذا ال- ال- ال- الغنى فتنه الغنى فتنه حكينا عن هذا الصحابي الذي الفقير الذي دخل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار الغني الغني راح ملام العبايه اه فالرسول كده قال له أخشت أن يعليه غناك أم خشت أن يعليك فقرك ها؟ أنت خايف عدوى الغنى تروح منك له ولا عدوى الفقر تيجي منه لك صحابي التالت ده صحابي بقى لازلت له عن نصف مالي يا رسول الله نصف مالي يمكن ربنا يكفر أتقبل؟ ها يا فقيرة غلبانة يا دقة أنت تقبل؟ قال لا يا رسول الله قال له ليه؟ قال له أخاف أن يذكرني من الغرور ما دخله أمال إيه؟ أمال إيه؟ امال ايه سبحان الله الراجل قاعد مع الست خلاص بياكلوا فرخه ف غلبان بيخبط على الباب جعان ما باكلش من يومين بس زمان المساكين والفقراء كانوا صادقين مش كانوا نصابين ها والاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف الناس دي الاسلام يعطي فقير الحاجه يعني ايه فقير الحاجه؟ يعني فقير الحاجه حقيقي مش الفقير المحترف محترف فقر محترف مد يمد ايده لا الراجل دخل قال ابو نواس قاعد قدام ده قال له اعطني قال له ماذا تريد؟ قال له رغيف قال هاتوا له رغيف فمرات ابو نواس جوه جلد زي ما عندنا رغيف مفيش طيب تمره طب اديله بلحه مراته من جوه ما عندنا من تمر قال له شربة لبن اديله شربة لبن ما عندنا من لبن طب كوب ماء بعدين كوب ماء ما عندنا ماء راجل فقير ايه طب الراجل قال له انصرف يا فاجر يا خاسر قال له تمنعني وتشتمني قال لو اردت ان تنصرف ماجورا اشتمك فتاخذ حسنات اديك حاجه ليش اديك حاجه اديك حسنتين مني يا الله سبحان الله بس ده مبذر في الحسنات قوي ده كلام واحد واحد يبقى مبذر ده كلام ابرر في حسناتي ده الحسنات ده احنا بنجيب الحق يقول لك ده بيجيب القرش بالسيله لا ده كان على الحسن بقى ربنا بس يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا فبروا لله لو الست الطيبة بتقول للراجل احنا بناكل كل يوم ما تديله فرخة لا لا لا لا لا كيف تعطيني طعام ازاي يعني راح ايه ما رضيش يديله دارت الايام وافتقر الزوج الغريب وسبحان من لا يعني من يغير ولا يتغير اه لما افتقر اهلها قالوا بقى الناس احنا بنتنا ما تعيش مع واحد دقه زي كده احنا عايزين نفوت الموضوع يا طلع راح طلع اتجوزت شويه بعد ما اتجوزت بمده طرق الباب طارق هي قاعده تاكل مع جوزها الثاني فرق فجوزها الاعلى فقير خرجت بجد الفقير رجعت معيطه علامه تبكير قالت الذي كان يسأل هو زوج الأول قال له وأنا السائل الأول سبحان الله يعني العبد مننا لا تبقى على حال اه شوف يقول لك مكاسب العبد شوف احنا العبد الراجل يتطعم والمسلم ما يفرقش حكمه ولا قصه ولا الا يقف عندها شوف ايه الدنيا ماشيه ازاي لانها بيد حكيم خبير هذه فتنه الفقر فتنه الغنى تعال بقى الكارثه في فتنة الزوجة والولد في أسوأ الفتن سوف يأتي زمان على أمتي تحمل الزوجة زوجها ما لا يطيق يا سلام يا رسول الله انت شايفنا عايشين في محافظة الجيزة وشايف الزوج تحمل زوجها ما لا يطيق الله الصحابية تروح ماسكة بقية جوزها الصبح يا فلان نستحلفك بالله لا تدخل علينا حرام نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم ها نقول حرام لكن تاكلنا حرام لا الثانية على وزيرة الجيش اتصرف اتصرف ازاي تمام هي مالهاش دعوة طب رحلتها لا بالوقت ده ما تعرفش الثاني اتصرف الزوجة والولد اولا سيدنا عمر بيقول ايه اللهم إني أعوذ بك من زوجة ها؟ تشيبني قبل المشي رب شيبتك تشيبني قبل المشي ومن ولد يصير علي سيدا ومن جار يراني بعيناه وتسمعني أذناه إن رأى حسنة كتبها وإن رأى سيئة أدعها الله إذا كده لما تسمع منك خير ولا كان من شمال لما تسمع منك حاجة وحشة هوب طيرها سبحان الله أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشي يبقى الزوجة الأول ها تكون معوانة لا تعينني على الدهر ولا تعين الدهر علي شفنا احنا قبل كده في المحاضرة يمكن ربما قبل الماضية ال- ال- ال- الراجل الصالح لما اتجوز الست الصالحة بعد ما صلى ركعتين بيها وحط على راسها وجعل الدعاء قال له انا عبد الله قال لها نعم قال له انتظر حتى اخطب خطبه انا عايز اقول كلمتين الزوجه تعودها لسه عايز تقول كلمتين قال فانصت والراجل بيحكي كان عبد الوهاب وراك الله يرضى عليك بيت ابي حنيفه نعم قال له احمد الله رب العالمين اليه واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد انا لا اعرف طباعك ما ارتبش لا خطبها ثلاث سنين ولا جبت نصها عشر سنين ولا مفيش كلام مفيش كلام اول جواب زي ما بنت وستك اتجوزوا وكانوا ستات ولا لا كانت بيوت مليانه بركه ها المهم قال انا لا اعرف طباعك ولا اخلاقك اخبرني ماذا تحب حتى اتيك وماذا تكره حتى اتجنبه والسلام عليكم ورحمه الله يا سلام شوف المهم انت ايه اللي بتحبه وانا اعمله انت بقى بقى اللي بتحبه سبحان الله فالولد النهارده والزوجه تعالى النهارده ايه مراتك انت رايح فين؟ رايح الجامع جامع ايه؟ وانت كل يوم اثنين كل يوم اثنين على الشحومه خلاص هي مش عايزه تقول لك هتروح يعني انت عملت يا خير اللي اللي سمعته ما تقصرك بقى مع انكم بتوصلوا التقصير انت عملت اللي سمع منك كلمتين قال انت قول مش عايز تقعد معانا في البيت وخلاص آه، المهم لو ناوي على نفسك نعم انت خليك حليم وناصح ها وكيف كيف الفطن مش كيف عضو لا كيف الفطن المؤمن كيف الفطن مش اللي بيعرف الورق الثالث لا كيف الفطن يبقى لبك يعرف يعني ايه يمشي اموره سبحان الله ولذلك ال- ال- ال- المسلم سبحان الله يعني ربنا بيديله نجاهه وتوفيق وانت بس تحسن علاقتك بالله وربنا يهدي لك مراتك وايامك اللهم ابعد عن زوجاتنا وابنائنا شياطين الانس والجن ولذلك انا واثق بفضل الله ان كل اخواتنا وبناتنا اللي بيحضروا المسجد ودروس العلم بفضل الله يفرقوا كتير جدا جدا جدا عن اي زوجه عاديه او اي واحده عاديه ما بتحضرش دروس العلم ليه؟ لان العلم ده له ثمره طيبه وبالذات في المسجد غير لما تسمع الشريط في البيت غير لما تقرا كتاب علم لا الدرس في المسجد له روح خاصه ملائكه ورحمه وسكينه وفضل وفهم ونعمه ودعاء مستجاب وصلاه مقبوله ان شاء الله رب العالمين كل دي فوائد المسجد فالفتنة بتاع الولد وفتنة الزوجة دي مصيبة لأنها بلاش نفرض إن أنت قابل في دماغك مرة أنك تطلع 100 جنيه لله نفرض يعني تطلع لك 600 طلب أنت أنت ليه؟ 100 جنيه طب قول خمسة طب قول 10 تكسلك يا ستي لا ده أنا حتى الفساتين بتاعتي أنا عايز أقول تاني ها؟ والراجل لما أنا عايز بنطلون تقعد أنت عايز أنت إيه اللي خلاك قلت؟ أنت كان الراجل خدتها من المنبع ووديتها للمنبع ها؟ اللي كنت عايز تعمل خير لان من الزوجات ومن الابناء من هم احيانا اعداء لنا بالذات في مساله الدين فيجب ان نحاذر من هذا وصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم فتنه السراء والضراء ناس بتبقى قاعده في بيوتها امنه مطمئنه خلي بالك النعمه تاتي بعدها البليه دايما والبليه تاتي من بعدها النعمه ولما الأزمة تأزم معاك قوي وتضلل قوي وتحبك قوي اعرف أن لحظات الفرج قد صارت قريبة يعني لما كانت أزمة قوي تسود قوي وبس يبقى إيه ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج آه. لأن ربنا له بين إيه يعني يعني ألا تنامن إلا خالي البال فبين غمضة عين وانتباهتها يوجه الله من حارس إلى حارس لان المشكله زي ما قلنا عند ربنا تحتاج الى ايه؟ الى وقت ولا ما تحتاجش وقت؟ كل يا مليون سد ليله يسد الدين يا مريض يصحى يصحى يا مكتئب اللي شارح صدرك يا شارح صدره يا مهموم ضيع همك يضيع همه خلاص؟ لأن قلوب العباد بيد الرحمن يقلبها كيف شاء فاللهم قلب قلوبنا في طاعتك يا رب العالمين فتنة السراء صعب علي قوي الراجل اللي كان بيرقص في فرح بنته ماشي فرحان بس للأسف جاي الفرقة جاي برقاصة عايز يشارك بنته الفرح فخد العصاية وقام لسه بخمسة البلد ما كملش ثلاثة بلدي وخرج الروح صعب علي قوي والناس يبعثون على ما ماتوا عليه بس انا صعب قوي يا اخوان احنا بنقول نتوب بسرعة لان انا ما اضمنش الظروف متى اموت وكيف اموت فانا اموت على طاعة غير لما اموت على معصية يعني اموت على خير حال غير لما اموت على حالة لا يرضاها الله ولا رسوله اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب فتنة السراء وليه ولذلك قالوا له ايه قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين مش الفرح اللي هو السرور لا الفرح اللي يخرجك عن نسيان المنعم سبحانه وتعالى يعني يطرحها الجدال بدرجة وظيفية يجب أن ترجع هذا إلى من يقول لشيء كن فيكون بس رجع الأمور كلها لله رب العالمين ثم إن للطاعة أيضا فتنة وللمعصية فتنة الطاعة الطاعة فتنتها والعياذ بالله رب العالمين أن يغتر الإنسان بها فيظن نفسه ناجيا لا أنت كل ما تكثر الطاعة بتاعتك كل ما خوفك يزداد فتنة المعصية قد توصلك أيضا إلى القنوط أو إلى استبراء المعصية عند ابنك أو ضرب الخطبين عمرك مش هتصل قبل كده ذاكر يا ولد الكلمة تصل فيه أوي حاضر ما تذاكرش تيجي اليوم تشكلك أنا مش قلت لك امبارح ذاكر بدأت إيه؟ تذاكر. بدأ الصوت بتاعك رغم ارتفاعك وقت الضمير عند الولد بيقل تروح مالي ايدك عليه أول مرة الفرد يتأثر جدا وياخد جنبه ويزعل قوي تلاقي بابا يضربني تاني مره في الضرب تقل شويه ثالث مره يقول لك اوه على المدر على انا كل الموال ده ها وثبت ان احد الصالحين قال كنت امر بمقابر البصره فاسمع من جنب القبور نهيقا كنهيق الحمار راح قرب من قبر سمع صوت صوت حمار في الصوت ده قبر مين ده؟ قال له قبر ابن فلان راح خبط عليه الابن ده كان بيعمل ايه؟ على بدل امه بتقول كان كل ما يجي وقت الصلاه اقول له يا ابني قوم صلي الهقي ما هي قلت انا هتنهي لا وتقول لي الصلاه اشوف الجزاء من جنس العمل يا ستار ترى صعب قوي ترى صعب يعني العبد مننا دلوقتي يعني سبحان الله بل الطاعه فتنه وللمعصيه ايضا فتنه من مصايب المعصيه ان الواحد بيتعود عليها يا اخوانا اللهم لا تعودنا على المعصيه يا رب وتب علينا يا ارحم الراحمين ليه؟ لأن أنك أحيانا الطاعة أيضا من فتنتها إيه؟ ممكن تروح الجامع كل درس وبيشوفك يقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ أنت تعملهم على الناس تعمل واحد طيب قوي طب طب الناس ده تاخد عنك فكرة حلوة بقول لك إيه؟ اقطع نفسين كده عشان الناس ما تاخدش فكرة عنك إيه؟ يبقى أنت تركت العمل لمن؟ للناس فمن ترك العمل للناس فهو مرائي ومن عمل من أجل الناس فهو مشرك يا. احفظ ذكر داود ترك العمل من اجل الناس رياء والعمل من اجل الناس شرك عشان تسيب الجامع عشان نقول عليك انك طيب هذا شرك عشان تسيب الجامع وتمشي عشان ما نقولش عليك انك طيب ده رياء وليسيروا من الرياء شرك يبقى تقول طب اقول لك ايه اصل هحضر احضر هتتنطط لي هتقعد لي هحضر هحضر اياك حتى ما تسيبش ولا الا دعوتي اي حاجه صلاه جماعه لأن كده يمكن ربنا يعني يرحم سبيل يوم القيامة كما أن أيضا للعلم فتنة وللجهل والعياذ بالله فتنة العلم فتنته إيه؟ الغرور والعجب وفي ناس تتعلم العلم عشان تماري به العلماء تتعلم الفن الفقهي سنة بقى أسد الشيخ يعني إيه العاقلة؟ يعني إيه زيادة على العاقلة؟ خلاص اللي بتدرس فقه وصول لا أنا بس يعني بحب أعرف بس يا راجل يا راجل انت بس قصدك ايه بالظبط بس مساله سبحان الله ال- الواحد مننا لازم يسال عما يعود عليه بالنفس ودخل عشرة على ابي حنيفه عشرة قالوا يا امام قال نعم انا عايز عايزين سنه اسئله اتفضلوا سنه فكل واحد سال 10 اسئله بقوا كام؟ ايه بعد ما خلصوا وبعدين يحرجوه ده من المريض قال لهم ما هكذا يكون ترتيب الاسئله ولا تنسوش اسئلتكم الترتيب كالآتي واحد اثنين ثلاثة أربعة لغاية اثنين رتب الأسئلة الفقهية وبعدين بدأ يجاوب عن كل سؤال ثم قال هذا والله أعلم إن كان خيرا فمن الله وإن كان شرا فمن الشيطان ومن نفسه بس يقول لك إيه التصويت يا أخويا ريحت يا فندي تعال عارف وعارف إن ال- يريح الناس لازم يريح الناس أما مسألة إنه آه، تكبر لا لا إذا دخل الكبر ضيع المسألة ضيع المسألة اللهم أبعد عنا الكبر والعجب والغرور جميعا يا رب العالمين الجهل بفتنة بقى بلوته كده قوي والع- والإنسان عدو لما يجهل الإنسان عدو لما يجهل ودخل في مجلس أبي حنيفة رجل دهون جليل أبو حنيفة عنده روماتيزم في ركبته فبيستأذن المريدين يقول له ممكن أفرد رجلي في وشكم عشان اللي لا يا أستاذ افرد وتحتك عشان تريحنا في الدم الراجل الراجل اللي شكله عالم ده جه قعد قدام ابو حنيفه عليه سمات العلماء واليد كده ابو حنيفه على الله الراجل ده بين عليه علامه وعيب طب المريد اللي عايز يجي ماشي لكن لما يكون واحد علامه زي كده فابو حنيفه عينه يلم رجله وهو ايه متالم فضل قاعد اسبوع اثنين وهو خايف من العالم ده يحسب له حساب فمره بيقول ايه لا تصلي صلاه بعد صلاه الصبح الى ان تدرك الشمس رحت الصبح ما ينفعش تصلي لما شاف ايه تطلع بمقدار رمحين ست ساعات الراجل ده ابا حنيفه ابو حنيفه بس جالك الموت يا ترى هيقتل اهو يا ابا حنيفه وان اشرقت الشمس قبل الفجر ابو حنيفه ليه؟ ليمتن ابو حنيفه كلتا رجليه حاد الدم يا مؤمن من اسبوعين ولا من رجلي عشان عامل لك كتاب وفي الاخر خالص تقطع حاول تكلموا وتعرفوا فالمرء مخبوء تحت لسانه ايه الواحد كده ايه شاف واحد كده محترم قوي يجي يتكلم يتكلم كلام هايل والله انا بقول لك تلفزيون ناس غريبه ايه ده بقى محترم قاعد كده ده كلام اكيد الراجل ده مفكر ولسان ما راحش الا من ساعه الكتاب المفكر دي لسان بالتفكير ده مش تفكير لسان كتاب وسنه لسان كتاب وسنه وفي واحد عالم كتاب وسنه كان ده كلام ايه طب يا خبر ابيض يا ابني ده انا كنت محترم مفهوم سبحان تكلموا وتعرفوا فان المرء مفهوم تحت لسانه سبحان الله سيدنا عمر دايما كان يشوف الواحد كده يحترم ويهاب يقول له إيه؟ ماذا قدمت للاسلام؟ ان قال له عملت كذا يقول له بارك الله فيك جزاك الله عن الاسلام خيرا قال له لا انا بصلي وأصوم. لا جزاك الله عن الاسلام خيرا ما تقولش حاجه للاسلام الانسان هنا سبحان الله وذاك ابو حنيفه كان له صاحبين اللي هو محمد بن أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني اسمهم الايه؟ الصاحبان كانوا هم طوال قوي وهو كان رضي الله عنه كان قصير دايما كان واحد يمشي على يمينه والتاني يمشي على شماله كانوا يهزروا مع الاستاذ يا امام قال له نعم قال له انت لنا كم نقطتي لنا ها شوف لنا ها ادي لم من هنا ولم من هنا وهو ده ايه النون ها النقطه اللي فوق النون ها اوصلهم كده قال ولولا انا لكنتما لا ولا حد كان يعرف ورغم ذلك زوجة أبو حنيفة الله يرضى عليه لما كانت تست- تحب تستفت فتوى تقول له لا مش هستفيك أنت ليه؟ الله ده المسلمين من آخر الدنيا اللي بيجوني لا، هات أبو يوسف ارميله أبو يوسف قال له نعم مراتي عايز تستفيك بس فيجيبوا في السكه ايه يا امام الفتوى ايه؟ يقول الفتوى التكليف كذا طب والاجابه يا امام ايه؟ يقول الاجابه كذا يقول طب ماشي يروح يقول لنفس الكلام يقول له صح صدق ابو يوسف الله هو دمرت عم حي ما يفرقش لا اله الا الله آه، سبحان الله العظيم يعني شوف ال- واهل العلم رضي الله عنهم كانوا يعني سبحان الله نفوسهم طيبه وكانوا كما قال ابو ذر ك- ك- ك- كالدواء العليل وصاروا اليوم فتنه على الناس تقول فتوى تضيع المسألة إن دل العالم دل بذلته عالم شوف اه إن دل العالم ها دل بذلته عالم شوف عالم على بعض يزيد نسأل الله أن يقينا وإياكم من ثلاثة يبقى فتنة العلم وفتنة الجهل الإنسان عدو لما يجهل سبحان الله ثم فتنة الهوى فتنة الهوى دي بقى كل واحد بيعمل اللي يعجبه أبدا يجب أن يكون هوانا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته